عيد الأحبة بدره نور بدا ليل الأحبة بدره نور بدا والطير من فرد المحبة قد شدا والثور بل له التبدل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الملك القدوس الحق المبين اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو أنت الملك القدير العظيم الحليم سبحانك تبتدئ عبادك بنعمك سبحانك إذا كان وصف أحد من خلقك بأنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر فكيف بربه سبحانه وتعالى لو اجتمع أهل الأرض أجمعين من إنس وجن فسأل كل واحد مسألته فأعطيتهم ما نقص ذلك في ملكك إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر سبحانك آه، خلقت الرحمة مئة جزء فأنزلت رحمة تتراحم بها الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تهلكه فكيف بمن أمسك عنده تسعة وتسعون رحمة سبحانك لو علم خلقك ما عندك من المغفرة والرحمة ما يئس من رحمتك أحد سبحانك أنت الودود تتودد إلى خلقك بما يحبون وهم أحوج شيء إليك وتتقرب إليهم بما يتمنون وهم أضعف شيء عندك وأحقر شيء إليك سبحانك أنت الله الذي لا إله إلا هو في ساعة تقول أنا الملك أين الملوك أنا الديان لا يبقى على وجه الأرض أحد أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون سبحانك لا تأخذك سنة ولا نوم سبحانك ما أعظمك وأحلمك وألطفك وأرأفك وأجملك ما أعلاك سبحانك وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك وصفيك من خلقك سبحانك سبحانك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبدك حتى أتاه اليقين حتى أتاه الموت اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فما زلنا مع أخطاء في التوبة وإحنا بقالنا كم حلقة أظن هذه الحلقة الثالثة اللي بنتكلم فيها عن اليأس ان الشيطان هو دوره الرئيسي انك انت تيأس فتخوض في الذنوب اليأس ابن القيم كان بيتكلم عن عقوبات او اثار الذنوب والمعاصي عليه رحمة الله فبيقول ان اول حاجة بتحصل ما بين العبد وحشة وبينه وبين ربه يعني آه، يجي يصلي مش عارف يصلي وخلي بالك دي بتحصل لنا كلنا انك انت ترتكب ذنب فتدخل الصلاة فلا تشعر بشيء ابدا تصوم فلا ترى شيئا في صيامك تقوم من الليل ولا ترى اثرا لقيامك وتفضل ال- ال- ال- قضية ال- الوحشة بين العبد وبين ربه تزيد كلما زادت الذنوب حتى يدع العبد الطاعات وده أكبر خطأ ابن القيم عليه رحمة الله وابن تيمية عليهما رحمة الله يتكلموا في مسألة بيقول أيهما أعظم عند الله ترك الطاعة أو فعل المعصية فيقول له ترك الطاعة لأن العبد مأمور وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما فعل المعصية فطبيعي إن كلنا بنعصي النبي صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء فالخطأ اللي بيوصل لليأس إنك أنت بترتكب المعصية تقوم تصيب الطاعة فصارت معصيتان وتكون معصية ترك الطاعة أكبر من معصية فعل المعصية الوحشة تزيد فتصير هناك وحشة بينه وبين الناس أنا مش عايز حد أنا عايز لوحدي انا مش مستحمل حد كل الناس طمانين فيه كل الناس كل الناس وهذه اصبحت لغه العصر حضرتك ما تدخل على موقع من مواصل مواقع التواصل الاجتماعي الا وكله طمعان فيا كله الناس كلها وحشه الناس كلها حراميه الناس كلها نصابين الناس كلها ما فيهمش خير الناس كلهم خونه الناس الناس فهذه وحشه بين العبد وبين الخلق ثم تزيد الوحشه حتى تصير وحشه بينه وبين نفسه وهو ده السبب الرئيسي في الاندحار ان هو قنت ويئس من رحمة الله وقال ان الحل الوحيد لكل مشاكلي في قضية الذنوب الحل الوحيد ان انا عشان اتخلص من الذنوب ان انا اتخلص من نفسي فيقتل نفسه والمنتحر اختلف في خلوده في النار ولا لا فأ- فاحنا مش عايزين نوصل لكده فاحنا عمالين نعارك في اليأس عشان ما نوصلش لقضية انك انت الوحش بينك وبين ربك الوحش بينك وبين الناس الوحش بينك وبين نفسك لان معدلات الانتحار زادت مصر آه، السنة اللي فاتت في الإحصائيات بتاع الأمم المتحدة السنة اللي فاتت احتلت المرتبة 94 في أعلى معدلات الانتحار على مستوى العالم والكلام ده ما كانش موجود في مصر تماما بل الدول العربية والإسلامية ما كانش فيها الانتحار ده الانتحار ده زادت مع مع زيادة الذنوب وتنوعها واختلافها وكثرتها فبدأت تحصل دي يعني آه، بدأت تحصل ان آه، آه، ان الاب اذنب فعوقب في زوجته واولاده فوصل لمرحله ان الاسره بتاعته هو شايف ان هو آه، عنصر آه، عبء على الاسره وشاف ان الاسره عبء عليه فعشان اتخلص من عبء الاسره والاسره دي ينصلح حالها يبقى الحل الوحيد ان انا امشي الحل الوحيد ان انا اموت واحد عمل معاصي فمن كتر المعاصي ما بيتألم فبقت وحشة بينه وبين نفسي بقى الحل الوحيد ان انا نفسي دي لازم اقتل نفسي فيموت نفسه فاحنا مش عايزين نوصل لليأس احنا فاضل لنا عنصرين في كيف تتخلص من اليأس العنصر الاولاني النهارده الدعاء والدعاء ده يعني من من الاسلحة التي ضاعت منا تماما يعني ما فيش حد آه، بيستخدم سل- سلاح الدعاء سلاح الدعاء زي ما يعني انا كنت عامل خطبه زمان اسمها السلاح المعطل سلاح الدعاء ان ده سلاح موجود معاك السلاح ده آه، انت حضرتك في- في حاله في حاله آه، خليها في حاله حرب في حاله حرب انت عايز حد يبقى في ظهرك يحميك ويسندك ويكون عونا لك فاللي اللي انت تقدر تقول انه معك يؤيدك الله جل جلاله الوسيله لاستجلاب نصر الله الدعاء فانا هعتبر ان الحياه دي عباره عن مجموعه حروب حرب مع نفسك عشان تبقى كويسه حرب مع زوجتك عشان تصلحها حرب مع اولادك عشان يبقوا صالحين حرب مع الناس عشان تكفى شرهم حرب حرب فانت مجموعه حروب فكل الحروب دي انت عايز تستعين بالله وسيله الاستعانه بالله جل جلاله هي الدعاء آه يعني انا لازم ادعي اه لازم تدعي يعني هو انا ما ينفعش اقول علمك بحالي يكفيك عن سؤالي لا ما ينفعش ليه لان هو رب العزه جل جلاله نفسه قال ايه ادعوني استجب يبقى انا عندي قضيه ان في دعاء يبقى فيه استجابه مفيش دعاء تبقى هتيجي الاستجابه منين إذا س... وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ها أجيب ها دعوة داعي إذا دعان يبقى أجيب دعوة طيب إذا ما كانش في دعوة أين الإجابة أنا دلوقتي حضرتك ما يحصل لك أي مشكلة نفترض إنها قضية ذنب أنت مش عارف تتخلص منها طب حضرتك عايز تتخلص من الذنب ايه هي الوسيله بتتخلص من الذنب عايز سلاح عشان تتخلص من الذنب السلاح بتاعك اللي ممكن تتخلص منه من الذنب انك انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يصرف عنك الايه الذنب ده انت ما بتستخدمش السلاح ده فانت اصبح عندك سلاح معطل يعني ايه المشهد عجيب آه، أم- يعني ايه هي قصه سيدنا يوسف عليه السلام الفوائد منها لا تنتهي سيدنا يوسف في م- بيت العزيز ومرات العزيز راحت مقفله الابواب وقالت له ايه هيت لك قفلت الابواب وما فيش الا انا وانت هيت لك انا اتهيأت انا لبست انا اتجملت انا اتزوقت انا مستعد هيت لك طيب ايه الوسيله اللي ممكن سيدنا يوسف عليه السلام يلجأ إليها ليتخلص بها من تلك المرأة قال معاذ الله معاذ الله يعني أنا أعوذ بالله وألجأ إليه وأحتمي به أن يصرف عني هذا الشر واضح يبقى حضرتك جاري لك فتنه فانت بتقول معاذ الله اعوذ بالله فهذا نوع من انواع الدعاء انها تدعو الله جل جلاله ان يصرف عنك ذاك- ذاك الشر سيدنا يوسف عليه السلام لما قال معاذ الله ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه فهمت به وهم بها لما قال معاذ الله أثيب بأنه رأى برهان ربه لذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واضح؟ تمام؟ يبقى إذا أنت عشان تبقى عندك وسيلة من الوسائل التي تدفع عنك الذنوب سلاح تتخلص به من الذنوب ايه هو الدعاء سيدنا يوسف قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح ظلم ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه قال معاذ الله اول كلمه المشهد الثاني امراه العزيز لما طلعت الاشاعه ان امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه راحت لما له عليه القوم وراحت جايبه لكل واحده مسندين وحاطاه جنبيها وجايبه لها طبق تفاح وسكينه وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا يد كل واحدة ماسكة التفاحة وبتقطع التفاحة فحاجة قالوا إن هو خد نص الجمال بتاع الرجالة بتاع الدنيا كلها فعينهم بتبص عليه والتفاحة والتفاحة السكينة عدت التفاحة ودخلت في إيديها وعمالة تقطع في إيديها سبحان الله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم فما بقتش واحده ده بقى فريق قومي ده بقى اتحاد نسوي آه، عشان الفحش لان خلاص بقى آه، امرأة العزيز يعني انت هتاكل التورتايه لوحدك كلنا لازم ناكل من التورتايه فهو لو وافق امرأة العزيز كانت الدنيا فتحت هي وقفت قدامهم قالت كده ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين سيدنا يوسف شايف هذا التكتل النسوي الايه الفاحش من اهل الفاحشه عليه ليأخذوا بيده الى الفاحشه ايه هي الوسيله ها ايه هي؟ قلت له خيارين الخيار الاولاني لئن لم يفعل ما امره لا يجتنن يا ايه يفعل يا السجن ها ايه الخيار طيب انا عايز اخلص من الموقف ايه لا انا عايز دي ولا عايز دي بس انا شايف ان الحل التاني اسهل بس انا عايز حد يهون ربنا سبحانه وتعالى يهون عليا التانية فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ما هو خير ما بين شرين ودايما القاعدة آه، الأصولية أن الإنسان إذا تنازع بين شرين فيأخذ أقل الشرين ضررا يعني أنا عندي شرين مطالب بشر والشر أختار الأكبر ولا الأقل المصلحة تستوجب انك انت تاخد الاقل طب انا خيرت بين خيرين اخد الاعلى خيرا فسيدنا يوسف عليه السلام لما لقى تلك الهجمة النسوية نساء علية القوم نساء الملأ اجتمعوا عليه واذا فتحت في فاحشة مرة الدنيا دي هتبقى سودة ومش هيخلص من الموضوع ده النهائي فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه بس انا غصب عني وانا مع ذلك لا استطيع يا رب ان اقول اني استطيع ان اتخلص منهم بحولي ولا قوتي فقال والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين يبقى هو بيقول ايه ربي ما قالش بقى ايه لا انا مش هعمل اللي انت عايزاه واسجنيني واعملي اللي انت عايزاه وما نشوف اخرتها معاك ايه لا قال رب السجن واحب الي يا رب في فاحشه وفي سجن فانا عشان ما افعلش فاحشه لاني احبك لاني اطيعك لاني لا استطيع ان اعصيك فانا اختار السجن رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف انت يا ربي يا رحيم يا ودود يا غفور يا رحمن يا من الا تصرف انت عني كيدهن اصب اليهن يعني انا خايف بعد ما اختار السجن انهم يجبروني على المعصيه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. اذا السلاح ده حضرتك واحده بتراودك عن نفسك ليك مين يصرفها؟ ماليش الا سلاح قوي جدا. لا هي بعقلي ولا بذكائي ولا بامكانياتي ولا بقدراتي ولا بحاجه لي الله. اقول يا رب الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. حضرتك في فلوس داخله عليك حرام انت مش عايزها ويائس خلاص ان الامر هي كده كده لازم تعيش ولازم ولازم ولازم الا تصرف عني كيدهن فليه احنا مضيعين السلاح ده يعني ليه في كل حياتنا يعني ليه ليه ليه ليه, ليه انا عندما ياتيني يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر اشتد عليه امر فزع الى الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيدعي في الصلاه بيدعي كتير بيدعي ليه؟ لانه عندما صلى علق قلبه بالرب ثم بدا في الطلب يعني انا دخلت في الصلاه فانا استجمعت قلبي وعلقت قلبي بربي وسبت التدابير والحيل والافكار والخواطر وكيف انجو سبت امري وكلت امري الى ربي فلما وكلت امري الى ربي تعلق قلبي بربي فلما تعلق قلبي بربي رفعت يدي لله عز وجل اطلب منه واتمنى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمشهد برضه مشهد يأس النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بدر مع 310 313 317 319 مع 310 ال 310 دول قصادهم 900 يعني الواحد قصاده ثلاثة ال 900 دول آه... تراب عمالين ياكلوا واشربوا في خمره ربنا سبحانه وتعالى لما وصف اهل الكتاب قال اذا رايتهم تعجبك اجسادهم عاملين زي التراب يعجبوك ماشي فعمالين ياكلوا دول مش لاقيين ياكلوا اللي بياخد بلحه بيمصها اللي بياخد ثلاث بلحات مفيش الا معاهم الا فرس ولا فرسين مفيش معاهم مفيش فقضيه انك انت بمعايير العقل البشري بمعايير العقل البشري ان انت كده مهزوم مهزوم فعشان كده كان ابو جهل يقول لهم لا لا لا لا لا, لا احنا مش هنحاربهم احنا هنروح نلمهم ونربطهم بالحبال الوسيله عشان هذه الفئه الضعيفه المستضعفه تنتصر انك انت يبقى معاك سلاح الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف طول الليل يصلي ثم يرفع يديه اللي فوق انت عارف لما تلبس الاحرام النص اللي فوق ده بيسمى رداء واللي تحت بيسمى ازار فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع ايده لحد فوق كده لحد ما رداءه يسقط عن كتفيه وهو يناجي يا ربه يقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض فأنت تقول له اللهم إن لم تصرف عني هذا هذا الذنب أهلك إن لم تصرف عنها عني هذا الذنب أغوي إن لم تصرف عني هذا الذنب أضل إن لم تصرف عني هذا الذنب أكون من أهل النار إن لم تصرف عني هذا الذنب يضيع ديني وتضيع دنياي وتضيع آخرتي ارفع ايدك وقول يا رب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن العبد إذا رفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا لا يضع فيهما من الخير شيء هيتحط خير خير حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني ايه حضرتك بتدعي بتدعي احيانا مش شايف اثر فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان العبد يدعو يدعو بالدعوه فيكون الدعاء هابطه الدعاء صاعده انت بتدعي فدعوه طالعه طالعه لفوق والبلاء هابطه يعني ايه في- في بلوى كبيره ذنب متلتل جاي الدعاء صاعد الدعاء طالع والبلاء ايه نازل فيعتليان يروح ال- ال- ال- ال- الدعاء موقف البلاء فيعتليان فلا يهبط البلاء ولا يرفع الدعاء والذنوب من البلاء يبقى انا النهارده عايز دي عايز اقول يا رب ايه اللي تصرف عني كده وانا حضرتك داخل على اليوتيوب فدخلت فلقيت تروح قافل ايه اللي تصرف عني كدهن حضرتك رايح محاضره في الجامعه ايه اللي تصرف عني كدهن حضرتك رايح الشغل ايه اللي تصرف عني كدهن حضرتك بتركب الميكروباص لقيت واحده فانت عمال تبعد كان لنا واحد راكب ميكروباص أنت عارف الميكروباص بيبقى الكرسي ضيق شويه فهو قاعد جنبيها في الميكروباص فايه هو كل شويه يخش لجوه وهي وراه خش جوه وهو وراه لحد ما خلاص بقى م- م- م- قاعد حته كده في الزنقوره كده وعامل كده يعني فبقول لها، طب انا هروح فين في الاخر يعني اعمل ايه اروح فين انزل من الميكروباص يعني فهي والا تصرف عني كده هنا والا تنصرني على نفس الاماره يعني إيه، امرأة العزيز دي برضه ما كانتش ما كانتش غبية. اوعى تفتكر انها غبية. دي آه، بتفهم. قالت ايه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ها ما رحم ربي. فهي ده الدعاء. يعني أنا كنت جاي النهارده محضر كلام تاني خالص بس سبحان الله هي فتحت كده. سيدنا موسى عليه السلام في في حياته كلها ثلاث دعوات لما قتل الراجل دعا لما خرج راح مدين دعا لما وصل مدين دعا ثلاث دعوات حياته كلها استقامت بالثلاث دعوات دول فليه ما تبقاش الدعاء دي قضية حياتي حضرتك ايه يعني ايه في كل لحظة بتدعي ايه المانع انك انت انت ماشي يعني ليس شرطا للدعاء انك انت تبقى قاعد ومربع ومرا- ومر- ومتجه للقبلة ورافع ايديك ايه المانع وانت ماشي في الشارع تقول يا رب دبر لي يا رب اصرف عن الفتن يا رب احفظ علي بصري يا رب احفظ علي سمعي يا رب احفظ علي جوارحي يا رب وانت ماشي في الدعاء عمال تدعي كان حسن البصري عليه رحمه الله بيقول ايه بيقول آه، اكثروا من الاستغفار اكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى فرشكم وفي طرقاتكم وفي دكيك- دكاكينكم فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا والخطر اللي جاي لي أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فأنا جيت قاعد على السرير وأعمل أقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فجأة ربي الكريم قال غفرت لك سهلة ربنا قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ربنا عز وجل بيقول كده سبحانه وتعالى يقول واستغفروا ربكم إنه كان غفارا سيدنا سيدنا موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له تاني سيدنا يوسف سيدنا موسى عليه السلام في المشكلة انه لما لقى راجل من بني اسرائيل بيتخانق مع راجل من اهل فرعون ف... فاستغاث بسيدنا موسى فسيدنا موسى وكزه فوجزه فقضى عليه سيدنا موسى راح مديله بالبنية راح مموته سيدنا موسى اول ما موته عمل ايه قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له فايه المانع انك انت اول ما تعمل الذنب تقول رب اغفر لي طب ما هو انا عارف ان انا هعمله تاني ما تعمله تاني وادعي تاني طب ما انا يعني بص يا عم الشيخ انا معايا علبه سجاير وانا هولع السيجاره اهو وهقعد اشرب فيها انا معايا علبه سجاير فانا عارف ان انا كده كده هولع السيجاره التانيه فاي يعني وانا بلعب بقى وانا بهزر مع ربنا ولا انا و... انا اسف على الكلمه دي انا انا انا انا انا, أنا, أنا ايه يعني ما هو انا السجاير في جيبي وانا عارف ان انا هشرب فانا اقول رب اغفر لي ازاي وانا السجاير في جيبي وانا عارف ان انا هشرب انا كده كده رايح اعمل لي فنجان القهوه وهولع مع السيجاره يا سيدي الله سبحانه وتعالى يغير القلوب في لحظه فقد يمن الله عليك ببغض يقذفه في قلبك لتلك المعصية تقول رب اغفر لي يقول لك غفرت لك يباغض قلبك احنا شفنا كتير قوي كتير قوي انا كان زمان عندي علب سجاير كتير قوي حضرتك تتكلم معاه في السجاير يقول لك خلاص انا مش هشرب تاني طب اديني علبه سجاير تاخد علبه سجاير تاخد ولا تروح تفتح عليها الميه في الحنفيه علبه سجاير ترميها في الزباله خلاص خلصت كم واحد كان كان ملايين كان في جيبه علبه سجاير وقال مش هشربها تاني فتسأل الله سبحانه وتعالى ان يقذف ودي مهمة جدا انك انت تسأل ربنا ان يقذف في قلبك في قلبك بغض المعصية يعني في واحد مننا هو مش بيعصي بس هو بيحب المعصية يعني بيحب النساء لكن هو ما بيعملش حاجة بس بيحبهم ومش قادر يصبر بس هو بيحاول يتماسك طيب فايه اللي ما يدعيش ربنا ان يقذف في قلبه بغض لهذه المعصيه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي فممكن واحدة تروح طالعه لك كده فجأة تلاقي رسالة وتلاقيها واحدة امسح واعمل حاضر طب انا ضعيف انا حاسس ان انا مش قادر انا ماسك نفسي بالعافية يعني انا ايه كل شوية اروح جايب التليفون وداخل على الواتس وعايز اروح على على الاعدادات وعايز اشيل الحظ وابعت لها رسالة ف أي قول يا رب يقذف في قلبي بغض تلك المعصية قادر ولا مش قادر قادر قادر فليه اليأس ان انا مش قادر يا عم شيخ انا ضعيف جدا قدام الفلوس فاي حد هيديني انا شغلي فيه فلوس كتير وعرضة ان حد يقول لي خد دي عشانك ادعي ان ربنا يقذف في قلبك ها بغض الفلوس انت عارف راجل من السلف قال ايه آه قال دعوت الله ثلاث دعوات من دعواته قال ايه فدعوت الله ان ايه ان يغض علي بصري فوالله لا ابالي ما رايت امراه او حجره الراجل كان ايه تعبان من النساء حضرتك تعبان دلوقتي الدنيا خصوصا ان العمليه كلها دلوقتي بقت حاجه غريبه انت احيانا بتتعجب يعني البنت دي بلاش سيبك من ابوها وسيبك من اخوها ازاي هي تخرج وتسمح لكل البشر ان ينظروا الى ادق التفاصيل في جسدها هي بتتحمل ازاي يعني هي ممكن لو حد وصلها هي عامله مكشوفه طب ما هو انت طب انت خارجه كده ازاي؟ اين قلبك؟ هتقول لربنا ايه؟ فانت شايف الموضوع بينتقل من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ فأنت عايز ربنا يصرف عنك الكلام ده فتقول رب إلا تصرف عني كيدهن ما هو فتنة النظر دي كيد انهم عايزينك تبص ما انت النهارده بتبص بكره مش هتكتفي بالبص فتقول ربي الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فعلاج اليأس الدعاء والدعاء ده آه، احسن وسيله ليقبل ان يكون دعاء غريق يركب على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب إيه، ما اعرفش انت ركبت البحر قبل كده ولا لا بس إيه، زمان كنا سافرنا عمره بالباخره فالواحد كان بيبص في الباخره حضرتك قدامك ميه ويمينك ميه وشمالك ميه ووراك ميه وانت راكب على حته خشبه فجاه تلاقي الباخره فوق وفجاه تحت فوق وفجاه تحت من الذي يحملها؟ فانت كانك بقى سيبك من باخره انت جريء وعلى حته خشبه وقاعد على الخشبه دي فانت في كل لحظه تقول يا رب لانك تعلم انه لا نجاه لك الا بالله فكذلك الذنوب لا نجاه منها الا بالله ووسيلتك للوصول الى النجاه من الذنوب بالله ان تستعين بالدعاء فلا تدع الدعاء ابدا ابدا في كل لحظه يعني انا ابقى لسه عامل الذنب وادعي اه الراجل قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا في الحديث فقال رجل اذنب ذنبا ها فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي قال الله جل جلاله علم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب غفرت لك عملت ذنب تاني سواء نفس الذنب عملته مرة تانية أو عملت ذنب مختلف الوسيلة سهلة إيه هي؟ ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لك حديث بتاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين توضأ في أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين إلا غفر الله له وأنت بتصلي بتقول رب اغفر لي يبقى هذه وسيلة مهمة وسيلة مهجورة وسيلة مهجورة من وسائل التخلص من الذنوب ولعلها تكون أهم وسيلة أنك أنت تستعين بالله فلا تدع الاستعانة بالله أبدا وخير وسيلة تستعين بها هي الدعاء فلا تدع الدعاء أبدا ممكن قبل حتى انا ما اقع في الذنوب انا بدعي ان ربنا يحفظني بدعي ان ربنا يصرف عني الذنوب بدعي ان ربنا يصرف عني الفتن بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعافيني اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم امن عو... اللهم امن روعاتي واحفظ عوراتي اللهم احفظني من بين يدي كل يوم في اذكار الصباح والمساء فلا تدعهم الوسيله الاخيره اللي تغلب على الياس عشان انا طولت عليكم هي الاخذ بالاسباب انا في الذنوب داخل طيب انا وصلت مع مرحله الذنوب الى مرحله الياس من رحمه الله الوسيله ان انا اخذ بالاسباب التي لا تدفعني الى الياس واخذ بالاسباب التي تجعلني اترك الذنوب واخذ بالاسباب التي تجعلني انجو من الذنوب فدلوقتي في قواعد اصليه عشان تتخلص من الذنب اول حاجه واهم حاجه ان انت نفسك تبقى عايز تتخلص من الذنب يعني ايه حضرتك عايز تتوب من الذنب دي اهم حاجه في واحد مش عايز يتوب سيدنا الاسلام حط قاعده اصيله من تاب تاب الله عليه زي كده ادعوني استجب يبقى الوسيله عشان تتخلص من الذنب ان انت نفسك تبقى عايز تتخلص من الذنب حضرتك مقيم على ذنب معين حضرتك بتشرب سجاير امتى تبطل سجاير لما انت شخصيا تاخد القرار ان انا مش هشرب سجاير فتلجأ إلى الله وتستعين به فيصرف عنك ذلك الذنب حضرتك لابس حظاظ ولا ما انت لابس سلسله ما فيش ملك هيجي يروح مقطع لك السلسله ويشيلها من رقبتك ويقول لك لا ما تلبسش السلسله ده تشبه بالنساء ومن اللي يتشبه بالنساء ملعون حضرتك مش عارف لابس ايه حظاظه فهذا شرك حضرتك مش عارف ب- ب- بتشرب ب- ب- ب- مخدرات بتشرب مسكرات بتشرب مش عارف ايه بت بتعمل بتتفرج بتسمع بتتصل بتكلم بتشات مش- فاول حاجه انك انت شخصيا تبقى عايز واحنا كنا فصلنا في المساله دي كتير قوي في قضيه قاتل المئة الراجل اللي قتل 100 الراجل ده قتل 99 في الحديث كده ثم بدا له ان يتوب الراجل قتل 99 زي ما بيقولوا بدم بارد قتل ال 99 وهو في قمه الهدوء راجل محترف ما قتلش واحد ولا اثنين ده قتل 99 بعد ما قتل 99 وده بنقول ان هو الفرق بين القتيل رقم 99 والفرق بين القتل رقم 100 انه بعد ما قتل 99 قال انا مش عايز اقتل حد تاني يعني هو لما قتل رقم 98 ما كانش عايز يتوب لا ما هو ما سالش طب 97 لا طب 96 لا ايه السر في 99 ان هو بدا له ان يتوب هو قرر انه يتوب فانت النهارده لازم تاخذ بالاسباب حضرتك معاك تليفون وحضرتك ما بتقدرش تصبر عن المواقع ال- ال- الاباحيه حضرتك ما بتقدرش تصبر عن الشات حضرتك ما بتقدرش تصبر عن الاتصال حضرتك ما تشيلش التليفون فمن الوسائل المهمه جدا جدا للتخلص من المعصيه التخلص من وسائل المعصيه حضرتك عايز تخل- تبطل سجاير بسيطه جدا حضرتك ما تشيل السجاير ما انا لازم اشيل فلوس ما تشيلش فلوس ما هو اصحابها هيدينا ما تصاحبش حد بيشرب سجاير مصر كلها بتشرب سجاير لا في اتنين من مصر ما بيشربوش سجاير اصل دايما اللي بيبقى شايف ال- الدنيا سوداويه فتيجي تقول له آه، ما تشرب سجاير يقول لك ما مصر كلها بتشرب سجاير ما تمشيش مع بنات ما مصر كلها بتمشي بنات ما تبصش على النسوان ما كل نسوان مصر عريانه فكله بيعمم ليه ال- السوداويه اللي انت فيها ما انت عشان انت محجوب بظلمة الذنب فأنت ترى كل الناس مذنبون فلو خرجت إلى النظافة والطهارة لأ- لرأيت الطهر كثير فالنهاردة لازم تبقى عندك وسيلة تتخلص بها من الذنب حضرتك تقدر تعيش في تليفون من غير تليفون اه ينفع اه والحياة تمشي اه وتعرف تتواصل مع الناس اه في ناس كتير عايشة من غير تليفون يعني ينفع الواحد يبقى معاه تليفون وما عندوش نت وما عندوش آه، واتس ولا فيس ولا ايه المشكله يعني اذا كانت دي هتوصلني لجهنم فانا آه، طب انا اروح جهنم ليه يعني انت رايك كده لا انت اللي لازم تاخد القرار انا حتى لو كان رايي هذه وسيله تعين على المعصيه الراجل لما قتل 99 نفس الراجل قتل كام 99 نفس قال سأل على عالم فدلوه على عبد قال له انا قتلت 99 وعايز اتوب قال له مالكش توبه فقتلوا هنا ما قتلوش عشان هو كان بيقتل لو كان بيقتل ال 99 احنا ما نعرفش الاسباب بس قتلوا عشان قال له مالكش توبه فقال لك خلاص مش فارقه 99 من 100 بعد ما قتل ال 100 راح لعالم اول نصيحه ودي اهم نصيحه اللي هي الاخذ بالاسباب قال دع عنك ارض المعصيه فانت ارض المعصيه عندك اللاب بلاها لاب ارض المعصيه نت بلاها نت ارض المعصيه تليفون شيل تليفون من ال... بيقول سلام عليكم وعليكم السلام حته تليفون نوكيا ولا سامسونج اللي هو ايه حته بتاع كده ما فيهاش اي حاجه هي سلام عليكم وعليكم السلام طيب آه، الست بتتصل بيا من غير تليفون خالص غير الرقم واعمل لها حظر وتجيب رقم جديد المصالح بتاعتي والشغل بتاعي حضرتك اعمل تحويل على الرقم بص يا جماعه احنا آه، في بعض البشر آه، وصلوا لمرحله من الشيطنه انهم بيبتكروا في المعاصي فليه انا ما افكرش في النجاه انا عندي معصيه فليه ما اطرحش حلول اقول انا دايما انا بحب احل معصيه انا باخد الاسباب وابدا اعالج الاسباب حضرتك بتكلم نساء ليه والله عشان آه، ظروف شغلي طيب شغلك ده ينفع ما نتعاملش مع نساء طيب في حل بتر ان احنا نسيب الشغل نشوف شغلانه تانية طيب اصل انا حلول على طول لو الراجل قال له بص قال له حل كده بتر واحد ده عنك ارض المعصيه فده الاخذ بالاسباب فانت خد بكل الاسباب اللي تبطل بها المعصيه عشان ما توصلش في مرحله من المعصيه انك انت تيأس من رحمه ربنا النهارده اتكلمنا عن الدعاء ما تسيبش الدعاء ابدا ابدا في كل لحظه في دعاء هيبقى دعاء وقايه ودعاء علاج دعاء وقايه زي ما قلنا كده اللهم امن روعاتي واحفظ عوراتي اللهم احفظني من بين يدي كل ده كل يوم بتقوله صبح وليل ده وقايه وقعت في الذنب ربي اذنبت الذنب فاغفره لي دعاء وقايه ودعاء علاج الاخذ بالاسباب انت وصلت في المعصيه لمرحله انك انت هتيأس من رحمه ربنا عندك حل الراجل قتل 99 قال ايه اني قتلت 99 نفسا قتلت 100 نفسا قال يتوب لو من يغلق عنك باب التوبه ايه الحل التخلص من اسباب الذنب اي وسيله توصلك للذنب سيبها الشغل ده فيه فلوس حرام سيبه الشغل ده انا مش قادر اصبر على النساء سيبه او انقل في مكان تاني المنطقه دي انا مش قادر اصبر سيبها وروح حته تانية المنطقه دي انا مش عارف اكل فيها حلال سيبها وروح حته تانية ال- الصحبه دي ما ب- عمرها ما تهن- سيبها وشو- شوف صحبه تانية والعزله قد تكون افضل من الصحبه بكده ننتهي آه، من قضيه الياس كخطا من اخطاء آه، التائبين او خطاء المذنبين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من اليأس وألا يقنطنا من رحمته أبدا سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون المرة الجاية لنا وقفة في أخطاء التائبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من العلم أنفعه ومن القلب أخشعه ومن اللسان أذكره ومن العين أدمعه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع نعوذ بك من هؤلاء الأربع رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين لقاء جديد الأسبوع القادم قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله ليل الأحبة بدره بدا ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرد المحبة قد شدا
والثور بل له التبتل والندى والندى طاب المساء إذا اجتمع